خير القرون وأكرم الأزمان زمن الصحابة حقبة الرضوان رباهم الهادي البشير على التقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي إننا في طريق سيرنا مع الصحابة رضوان الله عليهم نتعلم منهم ونتربى كما تربوا إننا نريد أن نتوقف وقفة طويلة مهمة كيف ربى النبي أصحابه كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل ليكونوا هكذا, هكذا شيء عجيب جدا يعني حين تنظر أنه آه، في في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أصدر ملك الروم أمرا بهدم الكعبة وأرسل أوامره هذه إلى عملائه في الحبشة وعملاؤه في الحبشة أرسلوها إلى عملائهم في اليمن وخرج أبرهة من اليمن بالفيل سار أمر ملك الروم هذا المسار كله وخرج أبرهة بالفيل يطأ جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها لا يصده صاد ولا يرده رد حتى أصبح على بعد ميلين من الكعبة حتى وصل إلى بعد ميلين من الكعبة لم يقف في وجهه أحد حتى الرجل الذي قام في وجهه ذهب إليه يبكي إبله إبلي إبلي أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه بعد هذا الحادث بسبعين سنة فقط انتفضت مكة برجال لا ليقوضوا ملك اليمن فاليمن فتحت بكتاب ولا الحبشة بل ليقوضوا ملك القيصر ذاته ليخرج رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للقيصر الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وإذا كان الذين يفرون وصار الذين كانوا يفرون أمام عملاء عملاء القيصر يهددون القيصر نفسه أن تسلم أو تدفع الجزية ما الذي تغير قولوا لي ايه اللي تغير هل دخل العرب حلفا جديدا هل اكتشف العرب سلاحا جديدا ما الذي تغير عارفين ايه اللي تغير الذي تغير هو العربي نفسه العربي نفسه اتغير بقى حاجة تانية بعدما كان يبكي إبله صار يبكي دينه بعدما كان يعتز بقوميته صار يعتز بربه لذلك أردت أن أتوقف هذه الوقفة في وسط الحلقات لنرى كيف رباهم الله كيف رباهم النبي كيف تابوا كيف تابوا توبة صادقة كيف تابوا هذه التوبة الصادقة في وسط اللعب اللي بيهرج بيه المسلمين النهاردة انه يتوب الصبح ويرجع في التوبة تاني الصبح برضه في نفس اللحظة شوفوا كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك واللي تخلفوا كانوا كتير 84 واحد كلهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم قعدوا قالوا يا رسول الله اعذرنا كان عندنا ظروف فقبل الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله كل منافق يقعد قدام سيدنا النبي يقول يا رسول الله اعذرني كان عندي عذر فالرسول يقول له قم يغفر الله لك لحد ما جه كعب بن مالك وقال له أنا أجمعت صدقك لم يكن لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما هذا فقد صدق فقم حتى يحكم الله فيك آه أما هذا فقد صدق يبقى أول حاجة بطالبك بيها الصدق أصدق الله يصدقك فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الصدق يا ابني في التوبة الصدق يا حبيبي في الله اصدق بقى في توبتك يا أخي اصدق مرة بقى لله الصدق صدق أما هذا فقد صدق أدم صدق وعايز يتوب ما ينفعش قوم بقى وخلاص لا لازم يتربى قال فلما خرجت من عنده تبع تبعني بعض أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي خرج من عند سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومشي وراه اخوه وابن عمه وجوز اخته زوج اخته واخو زوجته وقالوا له يا عم انت عامل لي فيها بقى ملتزم ما بلاش التزمت اللي انتوا فيه ده ما كل الناس بياكلوا من البنوك اشمعنى انت بقى اللي مزنها ما كل الناس بيشتغلوا في كازينوهات ايه المشكلة يعني ادام ما بتسرقش حد خلاص يا عم ما نقاب مختلف فيه يا سيدي انت استغفر الله واحنا ايه اللي بنقول ده انا اقصد قالوا له انت اللي عامل لي فيها جدع انت اللي عامل لي فيها بطل انت ما, ما, ما تخليك زيك زي الناس كلهم قالوا كان عندي عذر قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان اعود فاكذب نفسي قال فكرت قلت طب ارجع اقول للنبي لا لا لا يا رسول الله انا كان عندي عذر آه هي دي العصرة التي تصيب قلب التائب لكن انت شاب وانت ماشي ربنا اكرمك وهداك واعفيت لحيتك بطلت السجاير وبطلت مشي مع البنات وبدأت تصلي وربنا هداك ورمضان كله بركة عليك بعد رمضان بقى وبعد العيد تيجي العصرة دي انا ايه اللي خلاني عملت كده انا استعجلت شوية كنت عايز اتمتع بشباب يومين الاغاني حرام الموسيقى حرام والربا حرام والنظر الى البنساء حرام والسجاير حرام ده كده هتبقى عصرة ربنا اكرمها ووفقها وفتح عليها ويسر لها ولبست النقاب في مرة وهي خارجة كده واقفة تلبس النقاب ففي مرة وهي خارجة كده واقفه تلبس النقاب قدام المرايه ولابسه الاسدال تقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده جمالي ده انا بغطيه ليه العصره التي تصيب قلب التائب طب علاجها ايه العصره دي العصره دي الشيطان يلاعب الانسان طب نتخلص منها ازاي العصره دي ازاي نتخلص منها ازاي نقدر نثبت بعديها العصره دي اذا عدت ثبت للاخر واذا العصره دي اخرجتك من الالتزام يبقى الرجوع مرة تانية لطريق الالتزام هيبقى صعب قوي لذلك ازاي اثبت تعالوا شوفوا كعب بن مالك ثبت ازاي ثبت ازاي بالصحبة الصالحة قال هل أصاب أحدا قال رسول الله لأحد مثلما قال لي قالوا نعم مرار بن الربيع وهلال بن أمية فذكروا لي رجلين صالحين لي فيه شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت بهما آه قلنا في البداية زوجات النبي كانوا لابسين ايه نقاب ولا حاجة تانية يبقى ما نتثبتش ما نفسكيش يا اختاه يا بنيتي الطيبة ما نفسكيش تبقي مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ما نفسكيش مش مش دول اولى عندك من حد تاني لما تتهز في موضوع اللحية النبي كان له لحية وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح الناس دول كان ليهم لحية ولا كانوا من غير لحية تبقى مع دول ولا مع مين فتثبت بهؤلاء الصحابة فتثبت بهما مشي سيدنا كعب بن مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم الرسول ما بيكلموش والصحابة ما بيكلموهوش ودي عقوبة شديدة جدا وخطيرة جدا آه إن حبيبك يخاصمك ما يكلمكش وهو بيحب النبي وبيحب الصحابة فكانت العصرة جديدة قوي انهم يخصموه لدرجة ان هو شك في نفسه فع- فقال قال ايه فتسورت حائطا لابن عم لي يقال له أبو قتادة تصور يعني ما دخلش من باب الحائط الحائط يعني البستان حديقة ما دخلش من الباب نط من السور قال فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام سبحان الله أصل الصحابي انا بحبك اه بس بحبك لله يبقى لما ربنا يأمرني ان انا ابغضك ابغضك حتى لو كانت شهوتي ان احبك هي دي اللي قال ايه رجلان تحابا في الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه اجتمع على الحب في الله وافترق على الحب في الله فمن احب لله ابغض لله عشان كده هو بيحب ابن عمه اه بس لما الرسول يقول له ما تكلموش ما كلموش ما اقدرش اكلمه لان الرسول قال لي ما تكلموش ما ينفعش اكلمه اكلمه ازاي ما ردش عليه السلام فوالله ما رد عليه السلام فقلت نشدتك بالله ألست تعلم أني أحب الله ورسوله آه أصعب ما على المحب أن يشك في حبه
خير القرون خير القرون خير القرون وأكرم الأزمان
بقول لك ان اصعب شيء ان انا احب واللي انا احبه اشك او يتهز عندي الثقه في ان انا بحبه فقال له أنش- نشدتك بالله الست تعلم اني احب الله ورسوله قال فلم يرد علي حتى نشدته ثلاثا ثلاث مرات يقول له بالله عليك مش انا بحب ربنا بالله عليك مش انا بحب النبي بالله عليك مش انا مش انا مسلم بحب ربنا وبحب النبي ثلاث مرات فلم يجبني حتى نشدته ثلاثا ثم قال لي الله ورسوله أعلم قال فكانت أشد علي آه تقول له بالله عليك مش أنا بحب ربنا تقول له ربنا يعلم والنبي يعلم اللي أمروني إن أنا خصمك أنا ما أعرفش هي دي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هي دي الثقة في الله وفي رسوله وفي دينه وفي شرعه ان ما يقولوش والله انا عارف ان انت راجل طيب وبتحب ربنا وبتحب النبي بس انا مش عارف ده حصل ليه لا لا لا لا لا, لا. ما قالش كده خالص قال له الله ورسوله اعلم قال ايه فكانت اشد علي شديدة قوي ان يشك في محبتي فانصرفت شفت بقى لو واحد في موقف زي ده يقول طب وانا اتذل ليه كان نسي الموضوع وعاش حياته لا وشوف اللي جاي اشد قال وكنت رجلا شابا اصفق في الاسواق واخرج الى المسجد اما صاحباي فكان رجلان كبيران جلس في بيوتهما يبكيان فبينما أنا يوما أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك فأشار الناس إلي فآتاني فأعطاني كتاب فسلمني كتاب فمضيت إلى البيت فلما فتحته وجدته رسالة من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك آه المبتلى ما يعرفش الفتن تجيله منين ما ساعتها هتلطش معاه من كل ناحية مشكلة فوجئ ان ملك غسان بعت له جواب الملوك يراسلونه ملك غسان بعت له جواب وبيقول له ايه بيقول له بلغنا ان صاحبك مخاصمك وربنا سبحانه وتعالى جعلك عزيز وكبير وواصل تعالى لي وانا صاحبك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك الحق بنا نواسيك يعني نبقى الحق بنا تعالنا الملوك يدعونه أن يكون جليسهم وهنا حسن الفهم عن الله المواقف يا إخوة عجيبة جدا وزمننا زمن عجب أنا عايز أقول لو أنت في الموقف ده كنت رسول مخاصمك صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم مخاصمينك مفيش حد بيكلمك حتى ابن عمك بيقول لك انا ما اعرفش والله انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش الله ورسوله اعلم وجالك جواب من ملك غسان تعمل ايه تعمل ايه هتفكر 100 مره اروح وممكن تلبسها ثوب دين واصحابنا في الزمن ده فنانين في الحته دي ان يبقى هواه ومزاجه يكسوه ثوب الدين فيتفلت من الدين بدين يقول لك اروح وهتبقى دعوة ادعوهم للاسلام لحد ما الرسول يصالحني وابقى ارجع كنت هتفكر تقول طب اروح للنبي اقول له الجواب ده جاني النهارده والرسول مخاصمه ياخد منه الجواب ويقعد بقى قدام النبي ها اروح او كنت هتشيل الجواب في جيبك وكل شويه تطلع الجواب تقراه اروح ما اروحش اروح ما اروحش اروح ما اروحش مش كده يا ترى كنت هتعمل ايه هي دي كلمة ابن الجوزي عليه رحمة الله لما قال ايه اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها سيدنا كعب بن مالك قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته رحت ريح على الفرن مولع في الجواب عشان يقفل الباب ده عشان تنتهي القضية دي عشان ما يقعدش كل يوم يطلع الجواب ويقراه ويفكر ويقول يا رب يا رب ويصلي ركعتين استخاره سبحان الله العظيم واحد قاعد مدة سنتين ولا حاجة مش لاقي شغل وجات له شغلانة حرام يا ما انت كريم يا رب يا ابني ده امتحان وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها لما تشوف الأمور على حقيقتها هتفهم ده نعمة ولا فتنة ده منا ولا حجة سجر الخطاب في التنور وأتاه بلاء أشد أعصر جت حسرة أشد معلش اسمحوا لي أقولها لكم في اللقاء القادم مع الحلقة القادمة إن شاء الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خير القرون خير القرون خير القرون وأكرم الأزمان زمن الصحابة عقبة الرضوان رباهم الهادي البشير على التقى وعقيدة التوحيد والإيمان جابوا ربوع الأرض من أجل الهدى حتى يعيش الناس بالقرآن أكرم بأصحاب الحبيب جميعهم وبمن تلا بالعدل والإحسان